أيها الأحبة أن الملك لا يستقيم إلا به ويعرف فضل الحاكم إذا قرب أهل العلم إذا قضى عن كلامهم وعن فتواهم وعن مشورتهم وتعرف خبثه وبعده عن الحق والعدل والخير إذا أبعد أهل العلم عن العلم لذلك كان الذين كان هم الجماعة الملوك قديما الأسر التي كان فيها الملك كبني أمية وبني العباس كانوا يؤدبون أولادهم عند العلماء تمهيدا لإقامة سياسة الملك فكان أكبر العلماء هم الذين يؤدبون أولاد الخلفاء حتى إذا تولى استقام له الأدب واستقامت له الحكمة لذلك كانوا يعني إذا وعظ الواحد منهم وذكر بالله يذكر يعني واحد يقول رشيد مثلا لما طلب الإمام مالكا ليقرأ عليه الموطأ فقال يا أمير المؤمنين لا تكون أول من أذل العلم فيدرك الله منه العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه لا تكن أول من أهان العلماء فحملهم على أن يحملوا علمهم ويذهبوا إلى بيوت الخلفاء فيذهب الله ملكه فلم يتكبر هؤلاء الرشيد اللي هم عمالين يعني ينسجوا الخيالات حواليه ولا جماعة الكفرة دول لأنه أتبهم وأهانهم هم اللي مصورينه في صورة الرجل بتاع الجواري والقيان والمغنيات والكلام ده وكان هارون الرسول الرشيد من خيال الخلفاء ومن أفاضلهم وكان رجلا عابدا وكان محترما للعلماء وكان رجلا مجاهدا لكن نصارى الروم وأشباه الرجال عندنا ممن تأدبوا بأدب الأرض هم الذين سواهوا تلك الخلفاء ألم يتكبر هارون الرشيد ولم تأخذ العزة بالإثم ولم يعاقب الإمام مالك إنما جاء إلى مالك فركب ظهره إلى الحائط وجرت ليس ظهره إلى الحائط فأشار إليه مالك أن ليس هذا من أدب طالب العلم أنت الآن لست خليل أنت طالب علم إذا جئت مجلس العلم وقد استحضرت غناك أو جاهك فلن تفلح أبدا انت اغنى واحد في المنطقه اذا كنت جاي داخل المسجد مثلا هنا وتجلس بين الطلبه وانت بتظن ان انت اغنى واحد فلا اعلم ان العلم لن ينفعك اذا كنت ابن العمده مثلا ولا ابن رئيس الديوان ولا اي واحد وجاي برضه داخل عليك مخيل النجاه ومتخيل ان كل الناس بتبص لك فهذا من اضطرار النفس لا ينال الطالب العلم إلا بذل النفس وبذل الوجه يبقى رجل يبذل مع وجهه هو يطلب العلم إذا جاء مجلس العلم هو يعني في نفسه كل المعاني ذكرناها لن يفلح أبدا فمجرد ما يمكن ظهره ينزله الإمام مالك إن يعني ليس هذا من أهل الطلب فيقوم يتعدل على طول ويطلب العلم ويطلب مالكا لذلك استقامت لهم الدنيا سنين عددا فيعرف فضل الحاكم إذا قرب منه أهل العلم وكان أول رجل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل طب من أين يأتيه العدل إذا كان جاهلا والله ده الحجاج بن يوسف الثقفي على ما كان فيه من طغيان غلامة غفره أفضل من كثير ممن جاء بعده أهو يعني ساعات كان يخضع للحق إذا ذكر بالله يذكر إذا ذكره إنسانا بالله يذكر يعني مرة كان مطلوب القبض على رجل فلم يجد الرجل فقبضوا على أخيه فالرجل اللي مقبوض عليه قال يا جماعة أنا مظلوم قال والله بحثت عن أخيك فلم نجد فأخذناه قال طيب خلوني أكلم الأمين فقال أصلح الله الأمين إن هؤلاء أرادوا أخي فلم يجدوا فأخذوني وحلق على اسمي وهدم داري ومنع عطائي فقال له الحجاج هيهات ألم تسمع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تجني الصحاح مبارك الدرب تجني الصحاح مبارك الدرب ولرب مأخوذ بذنب عبيرة ولدى المقارب صاحب الذنب هو الجبل السليم ده لما بيقعد في مبرك هجرة فيه ده بياخد ياخد الجرب معاه فبرضه انت علشان خاطر اللي هو اخوك زق او زي دلوقتي مثلا الناس كتير من الناس بيعادوا الجماعة المستدينين ليه؟ يقول ما هو انت بسببك كنت هتطبق ومنعوني قالوا مش قريبك فلان جيت قريب فلان ايوه قريب فلان خلاص يبقى مالكش عندنا وظيفه ولا كيد لكم عندي ولا تقربون فتفضل مشرفة كده في الأرض علشان أنت قريب فلان طب وأنا مالي ليه تعاقبوني بفلان هو قول له قل له ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونزل مخالف صاحب الذنب فقال الرجل كان ذكيا قال أصلح الله الأمير فإني سمعت الله يقول غير ذلك قال وماذا يقول الله عز وجل قال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظلموا فحينئذ أطرق الحجاج ساعة وقال علي بفلان اللي هو رئيس الشرطة قال اسكت لهذا عن اسمه وابني له داره ومر له بعطاء وامر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر هذا يعني كان لسه عنده شويه دين او ظالم صحيح ورجل فساد للدماء لكن اذا ذكر بالله ذكر لا يستقيم الملك إلا لعالم أو لرجل قرب أهل العلم الإمام العادل أول واحد يستمتع بهذا الظل في يوم الحروب وهذا مش مش شهر ثمانية عندنا ولا بتاع والعالم كلها نايمة في البلكونات ونايمة في الأسطح وبتاع ومش عارفة الناس تعلن الحرب وهذا ليس هو أساس الحرب عايز تروح الحرب تشوف حرب صحيح روح الكويت روح الامارات روح السعوديه درجه الحراره 65 درجه مئويه تغلي منها الدماء درجة الحرارة 55 درجة في الظل وفي أحر من كده في أشد من كده النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت جهنم ربها عز وجل في نفسين تتنفس مرتين ليه؟ لأنها مؤصدة عارف لما تكون حلة كده انت حاططها على النار ومفيش أي نفس فيها ممكن تنفجر من البخار مؤصدة مش عارف بقى لما يكون في غرفة بقى متقابل كل سببتها في الحر الشديد الحرام يكون ازاي؟ فتكلم مؤصدة عن أسئلة لا ابواب ولا شبابيك ولا في اي حاجه ممكن سبب الحرام نسال الله العافيه منها فالكذاب ربنا خسير نفس الصيف ونفس الشتاء قال عليه الصلاة والسلام فنفس الصيف هو أشد ما تجدون من الحرب أشد ما تجدون من الحرب فاتخذ وفي الشتاء هو أشد ما تجدون من البرد فمش هنقول بقى ان ال- الحر حر لا ده الشمس بقى تنزل كما هو اقتران الاثار والاخبار الى السماء الدنيا وهي لم السماء الرابعه بين كل سماء وسماء مسيره 70 سنه ومع ذلك انت لا تطيقها الان فتعرف معنى الظل في يوم القيامه لما تلتحظ هذا ومش ظل شجرة ولا ظل حيطة ولا الكلام ده ظل الله فهذا يبين لك عظمة هذا الظل فيستمتع بهذا الظل أول واحد يستمتع بهذا الظل الإمام العادل الإمام العادل زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه آه، اللي هو آخر كلمة قالها قبل ما يموت وهو قبل ما يطبق من طريقه كما كان البخاري واقف كده لعمرو بن ميمون وابن عباس وعمال يتكلم معاهم هذه الكلمة قالها وبعدين سوى الصف ودخل في الصلاة أن طعنوا هذا المجوسي قال إيه؟ قال لئن أحياني الله إلى قادم سنتين لا أدعن أرملة في العراق تحتاج لأحد بعد شوف النبل بتاع عمر لو أنا عندي السنة الجاية مفيش أرملة في العراق هتحتاج لحد بعد آخر شيء يشغله الرعية إن هو كيف يمهد الرعية ويريح هؤلاء الناس الإمام العادل لعمر أوفر نصيب من هذا الظل رضي الله عنه فلا يكون المرء عادلا إلا إذا كان عالما فرجع الأمر إلى العلم كل شيء لا يستقيم لك إلا بالعلم كل شيء حتى في الدنيا الدنيا لا يستقيم لك إلا بالعلم ومن علامات الشكر أن يعظم أهل الدنيا ولا يلتفت إلى أهل الآخرة ولا عيش إلا عيش الآخرة كتاب اسمه بروتوكولات رقمات اليوم سبدا مترجم داخل على مثلك كل شيء في هذا الكتاب بيحدث في بلاد المسلمين من حديث أعدائنا كتبوا في قصره قالوا ان احنا كتبنا الخطط فبالنمس كتبوها قال لك هتبقى ليه؟ ايه يعني لما لما تكتب خطتك قدام واحد غبي؟ ايه اللي ما تنساش؟ انا بيفكرني بالعسكري رجل كندي بني اسلام وكان يقص على الناس كان يقص الموارد اللي بيقعدوا يختاروا الكياس كده والليمونه والجمل وقال له هز الشفه اللي فوق اتفتحت والكلام الخرافات ده والعالم كله بالصبح الثلج الموبايل بتاع المولد ده او العسل ده واحد من دول فالمهم العسل قاعد على الطريق وعمال ياكل وبتاع فهو يقول يا ابني ده انت عوره بعين ولا عوره ولا حاجه لكن مش عوره يقول لك لازم عوره بالخروره والكلام ده كل الكلام ده ملوش ارض في السنه يعني قالوا لا يا اخي كل الدائره كده وكله بتاع العالم ماشي عليك بتبص عليك فقال له أرأيت إن كان في بيتك بطر وكنت تأكل أمامها فكنت تحتجم السجن ما تأكل قدام العجل مثلا ولا الجمودة قال له لا قال فاصبر حتى أريك أنهم بطر واخد بالك؟ قال له نزل عامل الشيخ أولاد اديني بس مهلة واحلم عليا قال تبني يوم بهاية وبعد ما خلص أجل قام جاي بقى قاعد في الجامع وقعد بقى يقص يقص حكايات بقى للزرع وليه والكلام ده العالم ليه مسلوها وبعدين قام رامي بقى الرمية بتاعته في نص الكلام والعالم مش واخدة بالها قال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس أن من مس لسانه أو نبت أنفه دخل الجنة فما بقي الرجل إلا أخرج لسانه يريد أن يمس أو نبت أنفه فساعة حديث يجيب بالذات ولسانه الخمر الضعف مثلا مثبت الألم أو مثبت الخلف فقال له أولا أعلمت أنهم بطر واخد بالك العلم اللي هو القاضي على كل هذه الممالك به الزين وبه الرفعة وكل شيء مرده إليه نحن قلنا في الخطة إن العلم والحكم ومن شرفه أن يكون الخصم والحكم هذه أول مرة نشوف خصم حكم أول مرة إيه إن كل شيء في الدنيا فيه نزاع لابد أن يقضي فيه العلم فرجع الأمر إلى العلم للنهاية فهو أشرف خصم وأشرف حكم أشرف خصم وأشرف حكم يبقى بدءا من الإمامة الكبرى اللي بها صلاح الناس والأئمة بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام العادل لأن خيره متعدي وشره متعدي تخيل لو واحد ظالم هيتضرر بمنظمة الملايين ولو إنسان عادل سيستفيد بعدين الملايين ولا غرو أن قال الإمام أحمد لو كان لي دعوة مستجابة لاتخذتها للحاكم لأن به صلاح الدنيا لو كان الإنسان له دعوة صالحة مستجابة لاتخذها للحاكم فبدأ من الخلافة الكبرى العظيمة دي لأعلى شيء في الدنيا والإمام إلى أدنى شيء إلى أدنى شيء اللي لهم أوصل من قسم المسألة دي أهل العلم للآخرة إنما الدنيا رجل مثلا قال لك الكذب ثانية ولا علم أي حاجة غير ده إنما عظم هناك فعظم عندنا الجماعة الخبراء فقط يقول كما قلنا قالوا في هذا الكتاب ان احنا اللي هنختار القادة واحنا اللي هنختار اصحاب المواقع الحساسة قالوا كده يوم مثلا يختاروه ازاي؟ يجيبوا واحد من بلاد المسلمين يروح يدرس هناك يبتدي يشوفوا جواهره انسان عنيد دليل الهمه ممكن يتجسس على قومه ممكن يبيع البلد كلها في مقابل ابنه تراه ياخده وبعدين يكبروه ولا مانع ان هم يدوا الدكتوراه الاخريه وهبه النيل وهبه المنجز وهبه كل حاجه ومطلعينه لفوق ويحتفل به في المجتمع الامريكي على اساس انه نجم المجتمع ويقابله رئيس الامريكي ورئيس الكونجرس ورئيس الوزراء ويعملوا له برضه مألوفة احتفال في الترابي وفي لندن وفي باريس فإن تقول أنا بخدي بلدي وعامل له كل ده تعالى احنا محتاجين فيهم بقى يقولوا له إيه؟ يقولوا له الراجل ده ينفع يكون في المكان الفلاني فينفع وجهة نبيعك عليه مش عارفين ازاي الراجل العبقري ده عندكم انتوا شايفينه كده مجرمين ده الراجل ده لو عندنا كنا احنا خلينا نقول عليه خلاص يقوم ايه يستدرجوه زي ما استدرجوا فكروا في ايه في حرب الخليج قبل ما يدخل الكويت البدوية بتاعت أمريكا دي أنا رايحة له منذ الصراحة إحنا كده ما عندناش أي قصة دفاع مشترك مع الكويت. إيه بقى معنى هذا الكلام وليه يعملوا الكلام ده؟ معناها ندخل الكويت وإحنا مش هنبقى ضد مفيش أي منطق من الدفاع مشترك. واخد بالك؟ أم هو بقى داخل الكويت. واخد بالك؟ طلع الرئيس مثلا امريكي بوش قال انا مناسب الرئيس العراقي ان هو ما يبهدلناش لان كده انا عارف ان الجيش بتاعه جيش خطير بقاله ثمان سنين بيحارب ايران والجيش عالمي والعيال لسه عمرهم ناس فما فيش داعي ان احنا نبيد الكره الارضيه ونبهدل خلق الله لان الجيش بتاعه جيش عفيف وعريف والى اخره وانا بصراحه كده مش هقول لكم يعني مش هحكيكم انا عامل 18000 كفن مبدئي يعني والحلول هيجيب الباقي على سبيل اللي هيموت من الامريكان وقوات اتحاد السحاب الخليج انا بقول للرئيس العراقي اعمل معروف ها وبلاش تحارب يا من الأب خلاص كده كبرت في دماغه الامريكا الاستاذ بتقول لي اعمل معروف طب ايه اللي خلينا اعمل معروف بقى؟ طب ما نستغل الضعف بتاعهم اللي هم حاطين بالهم بتاعهم دايما برضه مدام زي ما في ايران واخد بالك وهي اطلاق هي اطلاق اهلاك وبتاع مش عارف ايه الاستدراج كبرت في دماغه بقى يحاولوا يهدوه مهار مش عارفين معاه حاجه واخد بالك دخل ودخل بقى الى ام الهزائم واخد بالك وانا اجعل اشوف ان اقتحم مرسي مطلع واختلف تدعون الرجل اللي كان عسكري ده خالص فهؤلاء عايزين يعينوا اي حد عميل في بلاد المسلمين يعينوه بطريقه دي يمثل المعروف كفاروق ويبتدوا يعملوا تقريرات وبتاع بصراحه احنا لينا الفخر ان الراجل ده جه عندنا يا بختكم ليه؟ احفظ في دماغنا بقى نقول له الراجل ده هو ده بقى اللي ينفع هو ده اللي هيصلح بقى المساله ونعمل الميت تعالى بقى روح واذا بيعمل ايه؟ يوم شايل الآيات من كتب الدين لكتب اليهود وشايل الآيات اللي بتكفر النصارى حتى تاخد الوحدة الوطنية وأصل عيد إنك أنت تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة يا أخي لا حاجة هتلاقيها في قلبك ومش هتعمل تبيع غيرها عشان كده ما ينفعش ها ويبتدي القرآن يتطور ونبتدي بعد كده نحدث بقى نقول انحداث إرهاب والناحية إرهاب ومش عارف إيه والكلام ده وبتاع وإن الدين سماحة ويسر وأخلاق ومش عارف إيه وبعدين يمكن بعدين اقول ان منع الاحتراف عباره عن ارهاب وعباره عن كبس وبتاع اللي المفروض الرجاله مع الكبس وفتح فتح مع بعض ويجيب لك كتب الدين على عيان ام ابراهيم راح جاب اخذ ابوه وامه وراح يزور علي فقام بقى ابو ابراهيم من اجل ام علي عذاب لا وده في كتاب الدين لا وده في كتاب الفنون يعمل ايه؟ ها؟ كتاب التربيه الموسيقيه والرسم ها ده بقى يعمل ايه ده كان كتاب الدين ابو ابراهيم ده ابو المعلم ها ويقعدوا كلهم على ترابيزه وازاي ابراهيم وقال سلام على ابراهيم ومن اقوال ده كتاب الدين الدين وحط الكلام ده كيف كده بقى الاجيال تمسخ يطلع لنا جيل ممسوخ ماله هويه وماله طعم وماله ريحه زي الجيل اللي احنا بنعاني منه ده جيل ملوش أي مواهب طبعا الكلام ده من جملة فيه مواهب لكن ليست غلابة فشوف ده من علامة عدم التوفيق إن أهل الآخرة يفضلوا طول عمرهم غلابة لا يرفع لهم رأس مع أن صلاح الدنيا بصلاح ال يعني رفع العلماء الربانيين صلاح الدنيا لا يكون إلا بالدين أن تكون على وفاق ما يريد الله عز وجل العلم تحتاجه في أعلى شيء وفي أدنى شيء فتخيل شيء أنت لا تستغني عنه على الإطلاق وتفتقر إليه في كل خطوة تخطوها في حياتك هذا هو العلم الذي بدأ الله عز وجل بذكره في قصة داود وسليمان وطبعا فضائل العلم أكثر من أن يحصرها مجلس أو اثنين أو ثلاث إنما السعيد من انتفع بالقليل والمكابر لا ينتفع لا بقليل ولا بكثير احنا نرجو أن يكون فيما نفقه دفعا للهمم ورفعا للهمم ليترجع تفضل العلم مرة أخرى مهما ازددت منه لا يضرك كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده إلا العلم كلما ازددت منه ازددت للعدم فشوف علماؤنا مثلا زي ابن جرير الصدري دخل عليه واحد من أصحابه وهو بيجود بنفسه يموت يعني فسأله عن مسألة في المواريث ابن جرير الدرس عن مسألة المواريث فقال أبي هذا الحال هو أنت مجنون أبي هذا الحال قال أخرج من الدنيا وأنا عالم بها خير لي من أن أفارقها وأنا جاهل بها يقول له علمه مش ينتفع مش هيلحق يجيب حد لكن لأن تلقى الله عز وجل بمعرفة هذا خير لك من أن تلقاه جاهلا بها ربنا سبحانه وتعالى ذكر العلم فقال ولقد آتينا داود وسليمان علما علما العلماء بيقولوا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق وفي سياق النفي تفيد العموم طب الآية اللي قدامنا إثبات ولا نفي؟ ولقد للتحقيق اهو واللام كمان للتأثير وقد دخلت على الفعل الماضي يعني تحقيقها نور على نور خلاص ولقد آتينا داود وسليمان علما دي جملة فيها نفس فيها أي أداة نفس يعني فأي أداة نفس هذه جملة مثبتة طب النكرة في في الآية إيه؟ علم النكرة اللي هو اسم العلم العاري من الألف واللام أو الاسم عموما الألف الاسم الإيه؟ العاري من الألف واللام لما تدخل الألف واللام على الاسم يبقى معرفة تقول مثلا علم يبقى نكرة العلم يبقى صار معرفة معرفا صار معرفا بألف واللام فهذه النكرة هي العلم جاءت في سياق الإثبات فأفادت الإطلاق فيعني علمه يشمل جزئيات كثيرة العلم رجل مالك كبير الجن والإنس والطير وقال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء يبقى كل شيء يستقيم لذلك لابد أن يكون عالما بكل ما أوتي أو لا يبين بقى معنى كلمة علم هذه النكرة التي جاءت بسياق الإثبات ولقد آتينا وهذا يدل عليه هذا من فضل الله وغير آخر داود وسليمان علما وقال الحمد لله دوام النعمة إنما يكون في دوام الشكر عليها قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شوف الجاهل بقى الأعراب الجاهل مرة لدغته حرجه واخد بالك؟ فطبعا لازم الواحد يحمل ربنا على كل حاجه حتى على المكروه فدلوقتي الحاجه لازم يقول الحمد لله مش كده؟ فلما الحاجه لما جيت قال الحمد لله قام واحد قال له ولئن شكرتم لازيدنكم قال لا شكرا لا شكرا ها؟ ما هو لازيدنكم ثم جزء استنزاله تاني واخد بالك؟ هو فكر بقى لازيدنكم يعني من سبب الحياه بقى الا شكر لا بقى مش عايز اكتر من كده ده جاهل واللي قال له الآية جاهل وكمان وانت عارف الكلام الحق إذا وضع في غير موضعه صار قبيحا فما بالك في القبح إذا كان في موضعه كلام الجميل كلام الحق ها إذا وضع في غير موضعه كان قبيحا يعني واحد مثلا كان مقرئ قرآن وكان بياخد في الربع ولا في الثلاث ارباع 400 جنيه الكلام ده كان سنة 76 كده. طلع 400 جنيه كان الجنيه لسه مش عريان قوي ما كانوش خدوا الغطا بتاعه كله كان لسه مغطي الجنيه مثلا مغطي لحد رزقه يعني كان لسه ايه جنيه محترم واخد بالك ابن ناس 76 ده 400 جنيه يعني تساوي مثلا دلوقتي هتضرب 4000 وقلت لو قلت 4000 مش هبالغ يعني وكذلك تضرب 10 على طول لان السعر كل يوم بيتغير مش كل شهر ولا كل سنه فكان ياخد 400 جنيه في المره الواحده فواحد يقول له الكلام ده فقال له لازم ربنا ان يكون ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني خذ على قد ما تقدر من الفلوس لان كده انت كده كلام الله غالي كل ما تاخد اكتر يبقى انت كده بتوفر كلام الله او لما يحط الايه الجميله دي في مثل هذا الموضع انظر الى هذا القبح في الاستبداد انظر هذا القبح في الاستبداد وهو لو بذل الدنيا كلها لشطر آية لكان قد اشترى بكلام الله ثمنا قليلا. ايه الدنيا دي امام كلمة من كلام الله تساوي ايه؟ او لو مثلا واحد قال لك ايه انت رايح فين؟ يروح الجامع يقول قال تعالى فويل للمصلين المعنى كده مع انه كلام الحق مع انه كلام الحق او لا تقربوا الصلاه زي ما قال ابو نواس قال ربك ويل لكل كفروا وانما قال ويل للمصلين بل ويل للذين كفروا انما قال ويل للمصلين في كتاب الله وهذا فعلا قال ويل للمصلين لكنه لا يدع الكلام من السياق فالقصد ان الكلام قد يكون في نفسه جميلا لكنه إذا وضع في موضعه فمن تمام حق الله عليك أن تذكره في النعم وهذا ما فعله سليمان وداود وسليمان قال الحمد لله الذي فضلنا طب ربنا ذكر حاجة غير العلم ذكر العلم فلما قال الحمد لله الذي فضلنا دل على تفضيلهم بالعلم الحمد لله الذي فضلنا على كثير شوف بقى حته التواضع وهضم حظ الناس لا تظن مهما اوتيت من العلم والفضل ان انت نسيت وحدك وقريع ذاهب لا أو إن النساء عقلت أرحام النساء أن تلد مثلك لا كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب أشعث أكبر مدفوع بالأبواب ذي الطمرين لو أقسم على الله لأبره فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو الله رجل عبد يمشي على الأرض بقدميه زينا كده يوم يموت يهتز له عرش الرحمن ايه سيرة العبد وايه قدر هذا العبد ما قيمته وما قدره عشان عرش الرحمن يهتز له فلا تحتقر احدا ولا تظن من افضل واحد بل كلما هضمت حظ نفسك ارتقيت فإن من خالف الهوى حصل له ضد هوي كما يقول العلماء انت عارف هوى يعني نزل فإذا خالفت الهوى ارتفع فإذا خالف هواه ارتفع وربنا تبارك وتعالى عاتب نبيا من أولي العزم اللي فضلت على لسانه كلمة زي دي. وفي الصحيحين من حديث أبي بن كعب أن موسى عليه السلام وعظ بني إسرائيل وذكرهم حتى رقت القلوب وذرفت العيون فانصرف فتبعه رجل فقال يا كريم الله تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك قال له لا فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه ازاي يقول أنا ما أعرفش حد أعلم مني طب قول الله أعلم ها فربنا عاتبه إن هو لم يرد العلم إليه قال له إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك خلاص موسى عليه السلام اتعلم اتعلم لان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل رب زدني علما وكل ما نبل قدر الانسان جمع انفه الاشياء فأنت شيء هو العلم فموسى عيسى الأول بتاع الكلام ده قال ربي كيف لي به طبعا عايز أطلب العلم عليه العلم كليم الله وواحد من العدل واتفق العلماء عن بكرة أبيهم أن موسى أفضل من الخضر وأعلم وكذلك لكن موسى عليه السلام لما عاتبه ربه أنه لم يرجع العلم إليه ولا أنا أعلم واحد فقال ربي كيف لي بي قال له طب مجمع البحرين كيف لي بي قال له خذ معاك مسكا وحوت حوت بقى ايه سمكة كبيرة تشويها عشان تتغذى بيها أنت وغلام الولدنا يجننون وإذ قال موسى لفتاة لفتاة وشوف دي برضه حتة لطيفة فيها فضل العلم لم يكن يوشع عبدا لموسى إنما قيل له فتى لأنه كان متعلما كان تلميذا فأخذ من هذا بعض العلماء قالوا من علمني حرفا صرت له عبدا كما أن يوسع صار فتى لموسى مع إنه ما كانش هشام له ولا كان مملوك ما كانش مملوك له إنما لما تبعه على شرف العلم صار فتى له أي صار بمنزلة العبد إذا أمره الكرم فقال له أنت تاخد بقى إيه؟ سمكة مشوية عشان تتسجل بيها وتاخد معاك بريكة دي عن حاجة زي هناك كده وبتاع وتنطلق أول ما السمكة المشوية دي ترجع لها الحالة منطة في البحر من الغرق بتاعك ده تعرف إن هو في الحتة دي خلاص؟ السمكة المشوية دي في مكان معين يجمع البحرين نطت من الايه؟ من المرسل ونزلت في البحر كان موسى عليه السلام نايم فما رضاش يصحيه بعد ما صح منهم قال لي يلا بينا نواصل الرحله واخذ الرحله قال له احنا جوعنا قوي هدينا اتينا غداءنا لقد لقينا من تقريبا هذا رقم قال له بس انا نسيت اقول لك ان في المكان الفلاني الحوت طلع من المركب ونزل الميه قال له هو هذا ارتد على اثارهما صفرا رجع يمشي سكه من ده وكان مره سابوا رجع البحرين وامسك الله عز وجل الحوت عن الجريان في الماء امحته كده في الميه علشان لما يقول يرجع يشوفه يشوف ازاي فعمل يبص في الميه كده فلقى الارموط محبوس في وسط ايه دايره معينه كده قال هو بس هو هنا فلقي رجلا متدبرا بعيب عباءه خضراء او ملايه خضراء وحبال قال له السلام عليك او السلام عليكم قال وهل بارضي سلام قد الرد عليه قال هل بارضي سلام من أنت؟ قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل مسمى يعني ولا واحد أبو أسماء ها؟ هو ساعات لما زمان كان في واحد يستظرف كده قلت له تعرفوه كابتن لطيف كان يستظرف كده يقول لك آه واحد يقول لي فتحي مبروك أخو ألف مبروك اقول له لا تتنوى اسماء ها واحد يقول لي عمود النور اخو عمر النور ها اقول له لا تتنوى اسماء كان يتصرف يعني فبقول له ايه بقول له موسى بني اسرائيل ولا موسى ثاني اي موسى كده قال له لا موسى بني اسرائيل قال يا موسى اعلم وشاف كده ايه عصفور مقر كده في الميه واخذ قطرة مية كده قال له شايف العصور ده؟ قال نعم قال علمي وعلمك إلى علم الله كهذا هذه القطرة التي أخذها العصفور بالنسبة للبحر أخي تاني معايا إيه؟ كأنه بقول له مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى أرسلك ليعلمك إن أنا عندي حاجة أنا أعلمه التواضع إن ربنا عاد يفوت عليه أول ذلك تأخذ موسى عليه السلام قبل ما يكون سفينة هو سلسة التواضع علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله وده مجرد تمثيل وإلا المثال أقل من كده بكثير تمام مجرد تمثيل لتقرير البشر علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذه القبر التي أمامها مصدور من هذا البحر المحيط فشوف موسى عليه السلام عتب الله عليه مع رفعة مكانته وتعالى كل من إنسان شعر مكانته كل ما يظهر الزر منه يعني كل ما ينمو للإنسان كريم كويس يبان عيوبه ليه؟ لأن كل ما بيبقى كويس بيبيض خلاص؟ إنما اللي هو أسود وبنفسجي ورمادي كله على بعضه كده مهما يدخل عليه من الزفت والقطران مفيش البيت إلا هو نفس اللون لكن الإنسان كل ما ينجل أمثلها بالقميص الأبيض كل ما ينجل يزداد لمعاني كل ما يزداد لمعاني ويبان فيه إيه؟ يبان فيه أقل قدر من القدر فكذلك كل ما الإنسان يحصل الفضائل يبان عيوبه بشدة أقل عيب يبان فيه عشان كده شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه يعني قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن بأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قال لهم لستن بأحد من النساء نفس زي النساء طب ايه اللي نوصل على كده عشان هم صاروا نساء فاضلات هل من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ليه لأنها مش زي النساء وفي نفس الوقت قال له قال لهم ايه ومن يظلم من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين برضه لان برضه ليس لسنا كالنساء يبقى تضاعف لهم العقوبه ويضاعف لهم الايه؟ يضاعف لهم الثواب فهم داوود وسليمان عليهم السلام احترز وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير يبقى دي افضل منه ولا لا بس احنا افضل من كثير من الناس فدل هذا على انهما يعترفان ان من خلق الله عز وجل من هو افضل منهما وهذا اعظم حظ الناس يزيد المرء يفعل من تواضع لله رفعه ولا يزال المتكبر في كفار حتى يخرج الغرور الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هذا القيد مهم لان انت لما تقول انا افضل من مدرياه يبقى انت كده كتمت نفسك عيب اذا جيت تقول انا افضل من كده تقولش كده لان الكافر ليس له فضل اصلا ان انا عايز فضلك يظهر قال نفسك باهل الفضل الم ترى ان السيف ينقذ قلوه اذا قيل ان السيف امضى من العصا لما تيجي تقول السيف ده احسن من النبوت يبقى انت كده شتمت السيف ولا لا؟ شتمته لان مفيش مناسب مفيش مناسب يبقى دور سليمان عليه السلام الأول فيه دلالة على أن المرأة لا يحرز النبل والفضل إلا إذا قورن بأهل الأرض مش أي حد في الدنيا لا فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وهذا يدلك أيضا على تفاضل أهل الإيمان وهذا ثابت في ديننا ثابت باللفظ بالقرآن والسنة ثابت بالقرآن والسنة أن أهل الإيمان يتفضلون بالأعمال عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل يعني أنت لما تعترف بفضل أخيك المؤمن عليك اوعى تتصور إنك أنت هتنسى لا كلما اعترفت بفضل الناس زاد فضله عارف ايه؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا رجل لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا يقول له ولك بمثل مين الأفضل فيهم الاثنين؟ اللي الملك بيدعيه صح؟ يعني أنا دعيت لأبوي قل اللهم ارحمه ممكن دعاية ما يبقاش مستجاب فيقوم يطلع ملك ويقول لي وانت كمان فدعاء الملك مستجاب يبقى مين الافضل الداعي ولا المدعو له؟ الداعي هو الافضل ليه؟ لان الملك هو اللي بيدعيه وخلاص لكن انت بتدعي مين؟ لصاحبك شوف اهو انت كده صرت افضل انت لما تيجي تقول والله فلان اعلم مني افضل مني اوعى تكون متخيل ان انت بتحط نفسك درجه لا ده مره سفيان بن عيينه رحمه الله جالس في مجلس بيغط بالناس فسال في حد من اهل الكوفه قال له فلان انا قال له ما فعل فلان ولد ابن مسلم مثلا او اي حد من العلماء قال له مات طب كيف محد من هذه الصفرة أي ما فعل فلان ما كيف محد من بلاد ورانا ما فعل فلان ما كيف محد من مصر أي ما فعل فلان ما فحينئذ بكى سفيان وأنشد قائلا خلت الديار فشدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي للسؤدد يعني أنا ما وصلت إلى هذا السؤدد السؤدد إلا أن الديار خلت ولم يبقى إلا مثلي عز أبي سفيان ما رأت رأس ما رأت المشركين في أحد إلا بعد ذهاب أكابرهم ولا كانوا مشركين ولا حاجة كانوا الزمن خط أبو جهل ومبين بن غالب وكأعلن كان ولا حاجة ليه قال أبو سفيان ما هو ما يعني باري قوسها وصاحب رسوتها ليه؟ قال لك إجراع قضاء كلهم مات فالنص قالب أم آية فالأوائل نامت ونص نامت ونص أم أنت بقى قرر الرئيس ليه لموت أتابعه فالسيام كأنه بيقول إن أنا يعني الديار لما خلت من هؤلاء الأكابر أنا كنت مع أني لا أستحق هذه السيادة هل وضع هذا من قبل سفيان؟ خلت الديار فسدت غير مسولي أي وأنا لا أستحق التفويت ومن الشقاء تفردي بالسؤدد يشعر بهذا كل إنسان جرد القصد بالله عز وجل من أهل العلم يحس بالمعنى إن هو لوحده في الساحة اوعى تكون متخيل إن العالم الذي قصد الله عز وجل وجرد الأرض يبقى مقصود كده إن كل الخلق حواليه لا إنما يشعر بالمعنى أنه وحده ليه؟ لأن الأصل مصلحة الناس مهما كان العالم جليلا لا يستطيع الناس جميعا أن يجتمعوا في مكان واحد فيسمعوا كلام الله ورسوله لكن تخيل أن البلد فيها مثلا ألف عالم إذا احنا ضمننا أن الحق والهدى سيصل إلى أغلب الناس ولا لا؟ مش ان الواحد لوحده مشهور ومحبوب وكل الناس حواليهم لا يدعو الى الفرح لا والله هذه نعمه لان الشيخ التلذذ ياتي إن الإنسان إذا كان فريدا لا لا يدري معه أحد من أهل الفضل في منظاره إن دي نعمة أجمعك على حد إذا فضلك يظهر بمقارنتك بأهل الفضل وليس بكل الناس ولذلك خصص داوود وسليمان عليهما السلام المؤمنين إذ لا يظهر لهم الفضل إلا في وسط أهل اللب من الإيمان من المؤمنين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم